قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم حي الله الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه حي الله شيخنا المفضال فضيلة الشيخ أبو منة الله بارك الله فيه وجعل ما يقوم به في ميزان حسناته آمين وحي الله إخواننا من الإدارة شيخ أبو يوسف وأختنا بترجة القرآن بارك الله فيكم جميعا إخواني وأسعدكم الله في الدارين آمين في المرة الماضية قدمنا عن هذا المثل الطيب وتكلمنا عن فضل مؤلفه رحمه الله تعالى الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى المعروف بالأفندي نفعنا الله بعلمه والعلماء العاملين به وتكلمنا عن المقدمة الموجزة الذي ألخص فيها ما يحوي هذا المتن الطيب المبارك وتكلم عن شيخه المهي وما إلى ذلك من التقدمات التي يعني فتح الله بها على الإمام ثم بعد ذلك استطرد الإمام رحمه الله تعالى في أحكام النون الساكنة والتنوين وبما أن متن تحفة الأطفال لزم علينا وأوجب علينا أن نذكره أو أن نعلمه بما فتح الله علينا لكي نيسر لصغار الطلاب من أمثالنا في العلم أقول من باب الأمانة العلمية أنه إذا ذكر اسم باب فلابد أن أوفي شرحه وإلا لن أشعر براحة أبدا ولن يهنأ لي نوم لازم أشرح الباب من أوله لآخره أحكام النون الساكنة والتنوين خلينا الأول نعرف الفرق بين النون الساكنة وإيه هي النون الساكنة وما هو التنوين ركز معايا أولا اعرف أخي الكريم واعلم أن تعريف النون الساكنة والتنوين هي النون الخالية من الحركة والتي هي ثابتة في اللفظ وفي الخط وفي الوصل وفي الوقف وتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف تكون متوسطة أو متطرفة ما معنى الكلام حضرتك كنت فاتح المصحف أنعم الله عليك وتوضلت ومسكت المصحف كده وبتيجي تقرأ لقيت ان في حرف نون فوق سكون والسكون علامته في المصحف شبه رأس الحاء شايف الحاء في كلمة أحمد شايف الحاء في اسمي محمد هات لنا الحاء الصغيرة دي وصغرها وحطها فوق الحرف هيبقى اسمها سكون دي السكون في المصحف اسمها رأس رأس الحاء نعم ف هذه العلامة الصغيرة هي علامة السكون إذا اعتلت النون تكون نون ساكنة وإذا جاءت النون خالية من كل الحركات يعني لا فوقها لا سكون ولا فتحة ولا ولا ولا ضمة ولا تحتها كسرة ولا شيء تشديد ولا أي شيء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بل هي خالية تماما من كل شيء لو جت النون دي اعرف ان هي دي النون الساكنة فالنون الساكنة هي نون خالية من الحركة والثابتة في اللفظ يعني بتنطقها مش مش مش ما بتنطقهاش لا دي موجودة وثابتة في الكتابة الكتابة والنطق موجودة وصلتها أو وقفت عليها زي مثلا كلمة إيه منير النون موجودة هنا مثلا مكسورة طيب لو وقفت عليها من ها ساكنة طيب مفيش مشاكل ينهون كلمة ينهون النون هنا متوسطة متوسطة يعني نون ساكنة متوسطة في نص الكلمة ينهون متطرفة النون الأخيرة في كلمة ينهون برضه متطرفة فهي بتثبت في حالة الخط وفي حالة اللفظ وفي حالة الوصل وفي حالة الوقف وتبقى طبعا موجودة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف موجودة في كل حاجة إنها حرف ثابت من الحروف الأبجدية العربية نعم ده تعريف النون الساكنة طب خلينا بقى نعرف التنوين ما هو التنوين اعلم أخي وأختي الفاضلة أن التنوين هو نون زائدة هو عبارة عن نون زي النون الساكنة بالظبط بس زائدة تلحق آخر الاسم ولا تلحق آخر الفعل أو الحرف نعم وتثبت لفظا ووصلا تثبت في الاسم لفظا في اللفظ في النطق وفي حالة الوصل فقط يثبت التنوين وتفارق الاسم في حالة الخط والوقف يعني ازاي يعني التنوين ده مش حرف انا بكتبه زي النون لا ده علامة بس انا بضعها ممكن ما ضعهاش تمام فهي ليست شريطة لبنية الكلمة لبنية الكلمة لا تمام ده بس الراجل الضابط الناحي الراجل اللي فاهم في النحو بس هو اللي بيأتي بها على وجهها انما النون هي نون التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق في اخر الاسماء تلحق باخر الاسماء ولا تلحق باخر الافعال او الحروف عمرك انت ما شفت حد بيقول يفعلون لو انت شفت حد بيقول يفعلون دي مشكلة يبقى انت عندك مشكلة يا اما هو عنده مشكلة بصراحة تمام ما فيش حاجة بيقول كده تمام او حد يقول يعملون ما فيش حاجة اسمها كده تمام ده هي بتلحق اخر ال- ال- الاسم فقط الاسم فحسب ولا تلحق لاخر الحرف او الفعل لما تيجي تقف على التنوين وكان التنوين ده تنوين بالفتح زي مثلا نجيب مثال أبوابا آه لا ده أنت جبت حاجة في لب الموضوع ده هنتكلم عليها في الكلام اللي نسمعان بالنصية دي ولا يكون من الصغيرين هنتكلم عليهم دول ده هنفرد لهم وقت ده ها. خلينا مثلا نجيب كلمة أبوابا لما بقف عليها بقول أبوابا بشيل الإيه بشيل الفتحتين بتوع التنوين تنوين بالفتح دول بشيلهم خالص وبحط حاجة اسمها ألف بقف عليها كألف كمد طبيعي حركتين وبقول عليها مد عوض عوض عن التنوين يعني عوض عن التنوين أنا حطيت الألف ده تمام نعم طيب لو كانت آه، الكلمة منونة بالفتح وآخرها هاء زي في سورة الإسراء إلا رحمة من ربك إلا رحمة بقف عليها هاء خالص احنا قلنا انها بتثبت في اللفظ وفي الوصل وتفارق في الخط وفي الوقف يعني في الكتابة وفي حالة الوقف لا لا تلفظ في حالة الوقف وتفارق في حالة الخط ما بتكتبش هذا هو التنوين نعم انا مش عايز آه، اطول عليك الموضوع بس خلينا نعد الفوارق اللي احنا اتكلمنا فيها ما بين النون الساكنة والتنوين في خمسة فوارق او خمسة امور النون الساكنة حرف اصلي من احرف الهجاء بتاع حروف الابجاد حروف ال- ال- الهجاء الكاملة نون الساكنة حرف أصلي من أحرف الهجاء وقد تكون من الحروف الزوائد في دي لو جت في زائدة عن عن بنية الكلمة ولكنها حرف ثابت في حروف الأبجدية نعم أما التنوين فلا يكن إلا زائدا عن بنية الكلمة هو عبارة برضه عن نون ساكنة ولكن لا يأتي أصلا إلا زائدا في بنية في بنية الكلمة النون الساكنة تثبت في اللفظ وفي الخط بنكتبها وبنتلفظ بيها أما التنوين فثابت في اللفظ بيثبت في التلفظ ولكن في الخط لا يثبت النون الساكنة ثابتة في الوصل وفي الوقف سواء وصلت سواء وقفت بتقول وينهون وتقول من متطرفة متوسطة موجودة زي ما هي أقف عليها ابتدي منها النون موجودة حرف ثابت أما التنوين فثابت في الوصل دون الوقف أي أنك في حالة الوصل بس في الاتصال بتوصله تمام آه إنما في حالة الوقف تقف عليه آه ولا ولا تثبته أبدا نعم النون الساكنة توجد في الأسماء وفي الأفعال وتوجد أيضا في الحروف أما بالنسبة للتنوين فلا يوجد إلا في الأسماء ولا يوجد لا في الأفعال ولا في الحروف طبعا بيستثنى من ذلك الذي قلت نون التنوين الخفيفة في حاجة اسمها نون تنوين خفيفة نون التنوين الخفيفة دي اللي هي قال عليها أخونا محمد حمد نعم ودي ما وعدش غير في موضعين في القرآن موضع في سورة يوسف ولا يكون من الصاغرين والموضع الثاني لنسفعا بالنصية دي نون وليست تنوين دي نون وليست تنوين اوعى تعملها على انها تنوين دي نون عشان اتصلت بالايه بالفعل لان مفيش تنوين بيجي في اخر الفعل ولا يكون من الصاغرين ده فعل ده فعل مضارع تمام لنسفعا بالنصية ده فعل مضارع طيب ازاي يجي فيه تنوين ده مستحيل ابدا ده استحال استحاله الشرط الحاق التنوين ابدا بالايه بال... بال... بال... بالفعل ابدا نعم وان كانت هذه النون غير ثابته خطا ووقفا كالتنوين فهي اذا نون ساكنه شبيهه بالتنوين هي نون ساكنه شبيهه بالتنوين لانها رسمت كالتنوين ولكنها ليست تنوين ودي حاجه لها علاقه بال... برسم المصحف ليس لها علاقه ب بأمر بأمر النون أو التنوين إنما هي نون توكيد خفيفة نون توكيد خفيفة ليس لها علاقة بالتنوين أبدا نعم النون الساكنة تكون متوسطة أو متطرفة كما قلت سلفا أما التنوين فلا يكن إلا متطرفا يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به في مطلع هذا الباب الطيب للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني ما هي الأربعة أحكام التي تكلم عنها الإمام في حالة سكون النون وفي حالة التنوين الذي هو بالفعل وكما هو حاصل أنه عبارة عن نون ساكنة أربع أحكام عندنا أربع أحكام فخذ تبييني أو تعلم هذا الذي أقول استفد أو استفيد من هذا الذي أبين لك أول هذه الأحكام هو حكم الإظهار فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست إن شئت قل للحلق ست رتبت فلتعرفي ركز معي أول حاجة الإظهار والإظهار ده اسمه إظهار حلقي إظهار النون اسمه إظهار حلقي لأن في إظهار تاني بتاع إظهار الميم تمام لا اسمه إظهار شفوي أنا مش عايزه ده أنا بتكلم على الإظهار الحلقي اللي هو بتاع النون نعم الإظهار الحلقي ده يا إخوالنا له تعريف ما هو تعريف تعريف الإظهار الحلقي هو الوضوح البيان الظهور الجلاء شوف بقى تعريف اللغة احنا قلنا التعريف اللغوي ده تعريف عند أهل اللغة وقل لغوي ولا تقل لغوي ولا لغوي أنا جاء من اللغو عافانا الله وإياكم منه إنما هي لغة طبعا له فقول لغوي الإظهار معناه البيان والوضوح في اللغة اصطلاحا أن تخرج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة من غير غنة كاملة يعني ايه من غير غنة كاملة هتقول لي ما تقول لي الاظهار ان انا بين الحرف المظهر من غير غنة وخلاص لا من غير غنة كاملة ليه بقى لان انا هقول لك ان النون والميم في جسمها في جسمهما غنة في جسم النون غنة وفي جسم الميم غنة ازاي يعني في جسم في تركيب الحرف نفسه يا عم انا دارس مخارج مفيش الكلام ده طب ركز معايا وانت كده بتقول حرف النون بيخرج منين والنون من طرفين من طرف اللسان تحت جعله تحت مخرج اللام والنون من طرفه يعني طرف لسانك بلمس المنطقة بتاعت أصول الثنايا اللي هي منبت سنانك اللي قدام من عند اللسة اللي طالع منها سنانك اللي قدام مش من بره ما تطلعش سنانك بره لسانك لسه جوه فمك ها؟ تمام ما تطلعش سنانك بره طرف لسانك من عند أصول الثنايا منبت الثنايا ها تقول أن أن أن أن بطبيعة الحال أنك أنت وأنت بتقول الحرف لسانك ارتفع التصق التصق كامل بمنطقة أصول الثنايا اللي هي منبت الأسنان يعني فقفل المنطقة فوضع طبيعي أن الهواء اللي جاي مندفع من الداخل أو الصوت اللي جاي مندفع من الداخل رايح عشان يخرج لقاك بسلامتك قافل المنطقة بلسانك فعمل إيه؟ راح رجع الصوت لورا رجع الصوت خد عمل خلف ضر بعدين راح راجع مرة أخرى وخرج ملقاش منفذ تاني يخرج منه غير الايه غير الخيشوم فهمت اللي فاهم يكتب خمسة اللي فاهم يكتب خمسة سيبوهم يكتبوا سيبوهم نعم آه، انت اغلقت بلسانك المخرج والصوت جاي في نفس الوقت اللي انت بتخرج فيه هو جاي لحق شوية خرجوا شوية صوت خرجوا وشوية تانيين محبوسين المحبوسين دول اتقفل عليهم فراحوا عملوا عاوز تقويم وخرجوا من الخيشوم عايز تعرف النون بتخرج فيها جزء خيشومي ولا لا هي لها جزء لساني تخرج من طرف اللسان ولها جزء خيشومي فإن طالما لها جزء خيشومي يبقى في إذن في جسم النون غنة لأن كل ما يخرج من الخيشوم فهو غنة ما عدا بعض الأشياء يعني الأخرى يعني تمام فكل ما يخرج من من من من, من, من الخيشوم غنة تمام صوت آه، يصبح يشبه كده صوت كده مكتوم كده نعم يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها صوت الغنة طبعا حضرتك أصلا ما تعرفش شكل الغزالة إزاي أصلا عشان تعرف الصوت اللي كانت إيه بتطلعه لما ابنها بيروح يعني على أي حال أنا عايزك تركز في الموضوع خلاص سيبك من موضوع الغزالة ده اعرف بس إن صوت الغيشوم ده صوت الغنة تقول مثلا إن الله إن الله عايز تعرف الصوت حط إيدك اكتم الخيشوم سده قفلت الخيشوم شكرا هتلاقي إن الصوت ما عادش خارج خلاص انت قفلت خلاص مش هيخرج سد الخيشوم انت ما خرجش طب نيجي للميم انت قلت ان النون في جسمها غنة طب والميم بقى ليه في جسمها غنة هقول لك ما اصل ليها جزء شفوي يعني ايه ليها جزء شفوي ليها اصلا بتخرج من الشفتين هتقول للشفتين الواو باء ميم مش الامام الجزري هو اللي قال الكلام ده للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم طيب يعني ايه للشفتين الواو باء ميم الواو والباء والميم والفاء برضه تخرج من الشفتين الميم تخرج من الشفتين بانطباقهما انت بتقول ام ام ام نفس الكلام قفلت الشفتين الصوت اللي خارج من الداخل او الهواء اللي داخل بيسرع قوي قوي قوي قوي قوي قوي خرج منه شوية هواء صوت خرجوا خرجوا حرف الميم اللي هو النص الشفوي نص الميم خرجت من الشفتين النص التاني ما لقاش حتى سبحان الله شوف الآلية السريعة جدا شوف آلية الخالق عز وجل سبحان الملك كل ده بشوية ال- ال- ال- حتة اللحمة لسانك دي هي اللي عاملة الشفتين دول شوية هم ال- الآليات السريعة والعملاقة دي بتحصل ازاي سبحان الله شوف قمة السرعة الصوت عمل إعادة تقويم في ثواني راح رجع ورا وراح راجع من الخيشوم فورا عايز تعرف مين بتخرج لا سد الخيشوم وقول حرف الميم الساكنة أم أم أم سد الخيشوم أم الصوت اتكتم شكرا ده اللي أنا عايز أقوله خلاص يبقى كده في جسم الميم غنة كما في جسم النون غنة اصطلاحا في الإظهار أن تخرج الحرف المظهر من مخرجه من غير غنة كاملة مش هتجيب الغنة كاملة في حرف النون في الحرف المظهر اللي هو حرف النون يعني أو التنوين المراد بالحرف المظهر اللي هي النون الساكنة كما قلت سلفا أو التنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار عايز تفهم أحكام النون الساكنة والتنوين أنا عارف إنك فاكرها- فاهمها بس مش مشكلة لما تيجي تسمع الدرس مني يختلف صدقني مني أنا يختلف النون الساكنة والتنوين الواقعتين قبل أحرف الإظهار خد بالك القاعدة بتاعتنا بتقول إيه بتقول النون الساكنة إيه، اللي هي كده أيوة زائد زائد حروف القاعدة يساوي القاعدة أهو النون الساكنة بتاعتي زائد حروف القاعدة قاعدة الإظهار لها حروف قاعدة الإدغام لها حروف قاعدة ال- الإخفاء لها حروف قاعدة ال- ال- ال- الإدغام آه، الإقلاب لها حروف كل الأحرف القاعدة الواحدة خد بالك إن أحكام النون الساكنة والتنوين دي قاعدة واحدة آه بيمثلوا ال 28 حرف بلاش 28 عشان بس بتوع التجويد بيزعلوا مننا 31 ال 31 حرف دول متقسمين على ال- كل قاعدة من قواعد التجويد انت عندك كام حكم في التجويد 28 حكم عندك 28 حكم في التجويد ال 31 حرف دول كل قاعدة منهم بتاخد ال 31 حرف دول تفرنطها في وسط أقسام القاعدة يعني ستة راحوا للإظهار ستة راحوا لل- لل- لل- لل- للإدغام واحد راح للإقلال 15 راحوا لل- للإخفاء تمام فكل قاعدة كل قاعدة متقسمة متبوبة متفهرسة متقسمة الحروف على نفسها كده تمام نعم النون الساكنة او التنوين لما هيجي وراهم وراهم مش قبلهم وراهم بعدهم اي حرف من حروف القاعدة سواء حرف الاظهار او حرف الادغام او حرف الاقلاب او حرف الاخفاء هيديني القاعدة نفسها هيديني اقلاب هيديني اخفاء هيديني اظهار وضع طبيعي جدا طيب شوف الامام رحمه الله تعالى قال ايه الف الاول الاظهار قبل احرفي قبل ما اتكلم ده اول لما اشرح اي حاجه انا عندي الاظهار عندي الاحرف بتوعه احنا خلاص فهمنا القاعده كده بقى ن- نقدر ن- ن- نجيب كلام الامام بسهوله خالص لا الموضوع سهل معاك خالص للحلق ست او للحلق ست رتبت فلتعرفي شوف يا مثلا شوف يا باشا انت اهو بالنسبه لحروف ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاظهار هي حروف حلقيه بحته حروف حلقيه بحته ليه لانها بتخرج من من الحلق يعني ايه الحلق الحلق دي المنطقة عزك الله عارف لسان المضمار اللي ها حتة اللحمة المتدلية اللي انت تبص في المراية تلاقيها متدلية كده وانت ما تعرفش قيمة البتاع دي ايه وبعدين ورا منه ده بقى بتلاقي الحلق المنطقة دي هي المنطقة الحلق دي هي دي اللي بيخرج منها الحروف اللي احنا هنتكلم بيها دلوقتي للحلق ست او للحلق ست رتبت فلتعرفي رتبت همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء تاني تاني همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء المتن المكتوب قدامنا ده فيه غلطة همز فهاء ضمة واحدة مش ضمتين مش همز فهاء ثم عين حاء لا همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء نعم طبعا هو هو هو مش هقول هو خطأ خطأ يعني هو هو برضه واردة بهذا الشكل يعني هي في وجه من الأوجه تقرأ بهذا الشكل إلا أنني في أج... في أغلب ما أقرئ على على أنها بضمة واحدة على أي حال هي صحيحة وإيه مش خبوا منا بس يا رب ما يزعلش فهمز فهاء ثم عين حاء مهمالة ثم غين خاء طبعا أنت هتقول لي أنا مش حافظ الأبيات فمش هعرف حروف الإظهار هقول لك خد بالك أن القاعدة لا تعرف إلا الا بالحفظ خد بالك ان المتون دي احنا ليه بندرسها اصلا احنا بندرسها عشان تسهل علينا القاعده انت مش هتعرف ت... مش هتعرف تجيبهم على ايدك انت لو عرفت تجيب السته دول مش هتعرف تجيب السته اللي بعدهم لو عرفت تجيب السته اللي بعدهم مش هتعرف تجيب اللي بعدهم كده فالابواب ال- ال- المفهرسه والابيات دي هي اللي بتسهل عليك الموضوع همز فهاء خلينا نقول فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء اه من حفظ المتون حاز الفنون اكيد يا امثل الباري نعم دي القاعدة النون زائد الهمزة لو النون جاء بعدها همزة نون الساكنة ها؟ مش نون محركة ما تجيبليش نون فوق- فوقها فتحة كبيرة كده وتقول لي هنا امال احنا هنا ما اظهرناهاش ما قلناش هنا اظهار ليه هقول لك لان هنا هنا النون ما- محركة لازم تكون ساكنة فوقها سكون او عارية خالية من الحركات لا فوقها حاجة ولا تحتها حاجة تمام همز فهاء التنوين طبعا همز فهاء ثم عين حاء مهمالتان ثم غين خاء بعض القدماء قال لك بيت كده ايه عشان تتذكرها لو انت يعني ما انتش حافظ الابيات دي ما انتش حافظ البيت ده اهو قل ان غاب عني حبيبي همني خبره تاخد الحرف الاول من كل كلمه طبعا إن غاب عني حبيبي همني خبره طبعا كلنا يتفق على أن الحبيب ليس له أي نفع آه، فإن آه، لا نفع وراءه إلا بال- بالمعاصي والذنوب خلينا إن غاب عني حماري همني خبره الحمار على الأقل هينفع ف... فلو قلنا أخذنا الحرف الأول من كل كلمة الهمزة همزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ركز معايا كل دي حروف حلقية حروف حلقية معنى ان فيها اظهار يعني ما فيهاش غنة يعني تبينها وتوضحها وتجليها وتبرزها وتظهرها ما فيش فيها غنة يعني ما اشوفش حد بيعمل لي فيها غنة خالص الموضوع مش مستاهل ده أبسط قاعدة خالص في أحكام النون الساكنة والتنوين همز فاء ثم عين حاء مهملة ثم غين خاء إذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة سواء كان الحرف مهمالتان أي مهمالتان من النقاط يعني ما لهمش نقط مهمالتان أي مهمالتان من النقاط همز فهاء ثم عين حاء ثم غين خاء دول مش مهملتان نعم بالنسبة لل نعم بالنسبة لل- لل- للغنة التي في العين الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى طبعا احنا هنضيف مبحث كده هنعمله خلسه كده هنقتبسه من الجزريه وهنشرحه مبحث طبعا المخارج لان المخارج طبعا ما ينفعش ان نشرح دوره التجويد من غير ما يكون فيها مخارج يعني. طبعا هيبقى الموضوع صعب انا مش هعرف اخوض في ابواب زي آه، المثلين والمتقاربين المتجانسين غير لما يبقى معانا مخارج وصفات طبعا المخارج والصفات دول هاخد فيهم لوحدهم سنتين ثلاثه طبعا فعايزك إيه بس تركز معايا بس في اللي بيقال وربنا عز وجل يكشف إذا وقع حرف من هذه الأحرف الستة بعد النون الساكنة والتنوين جت النون ألف بركة والتنوين وبعد بعد كده جاء بعدها حرف من الأحرف الستة اللي احنا اتكلمنا عليهم ما تعمليش غنة مفيش غنة هنا عارف ليه مفيش غنة لأن الغنة دي صوت بيخرج من الخيشوم دليل على قرب الحرف من النون انت عندك نون ساكنة وعندك همزة هي النون مكانها منين مخرجها منين يا عم الحاج النون بتخرج من طرف اللسان طيب الهمزة بتخرج منين من جوه الحلق ايش جاب لجاب دي في اول الفم ودي في الاخر خالص في تباعد تمام يبقى اذا لا استطيع ابدا ان اجمع بين الصنفين او بين المتضادين ما ينفعش ده في الشام وده في الغرب ما ينفعش ده في الشرق وده في الغرب ما ينفعش تمام انا ما ينفعش اجمع بينهم تمام فلذلك هناك اظهار لكي يسهل الامر تسهل القضيه هناك اظهار نعم ممكن النون تأتي يأتي بعدها الحرف حرف من الأحرف الستة دول مباشرة في كلمة واحدة وممكن تكون النون هي آخر حرف في الكلمة ثم يأتي بعدها تفضل يا فندم. ثم يأتي بعدها ال- ال- الحرف المظهر في كلمة أخرى أول حرف في الكلمة الأخرى يكون الحرف الحرف المظهر فيه نعم احنا عرفنا ليه اسمه إظهار وعرفنا ليه اسمه حلقي عشان هو حروف وحروف الحلق نعم هات لنا أمثلة عد خد بقى أمثلة عندك كتيرة خد عندك أمثلة كتيرة بقى أمثلة كتيرة على الكلمة وعلى الكلمتين مع النون طارة ومع التنوين طارة أخرى خد بالك أما مثال مع النون في كلمة واحدة وهم ينهون عنه وينأون عنه وينأون مع الهمزة نون ساكنة بعدها همزة إظهار ينهون نون ساكنة بعدها هاء. والأنعام خلقها نون ساكنة بعدها عين إظهار حروف حلقية ينحتون النون ساكنة بعدها حاء شكرا الغين فسينغضون إليك فسينغضون نعم نعم رضي الله عنهم تمام يا هند والمنخنقة المنخنقة من حرف الخاء ده الحروف الستة مع كل مثال في كلمة واحدة ممكن يأتي في كلمة واحدة ممكن يأتي في كلمتين ركز ده الإظهار لأن في حاجات دلوقتي مش هتيجي غير في كلمتين مستحيل تيجي في كلمة واحدة مثال مع كلمتين فأما من أعطى واتقى من هاجر مع الهاء من علق مع العين لمن خشي نعم من غسلين نعم من حاد الله ورسوله نعم مع الحاء نعم تمام هاتوا لنا مثال مع التنوين والتنوين لا ياتي الا في كلمتين مفيش تنوين بيجي في نص الكل- الجمله يا جماعه مفيش تنوين بيجي في نص الجمله مفيش تنوين بيجي في الافعال نعم كتاب أنزلناه إليك مع الهمزة كتاب أنزل كتاب بن مش كتاب أن لا مش حاجة اسمها كده كتاب أنزلناه سميع عليم سواء عليهم كل ده مع العين تمام تنوين وبعده حرف العين واسع عليم جرف هار مع الهاء جرف هار تنوين وبعده حرف الهاء قولا غير الذي كنا ها. قولا غير تنوين وبعده حرف الغين عزيز حكيم تنوين وبعده حرف الحاء لطيف خبير تنوين وبعده حرف الخاء كل دي أمثلة على الإظهار الحلقي اللي تكلم عنه الإمام بس في بيتين همز فهاء ثم عين فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق ست ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملة ثم غين خاء لا ده احنا بندرس تجويد التجويد قولا واحدا كل الأمور الخلافية بين القراء لن تستطيع أن تجدها أبدا إلا إذا فهمت تجويد حفص لأن هي رواية السواد الأعظم من الأمة فلذلك بني وصنف وبوب وبوبة الكتب بناء على تجويد حفص يقول لك ويخالف حفص في هذا ويخالف حفص في هذا فانت لا وبضدها تتميز الاشياء يعني انت لو ما عرفتش ده مش هتعرف الباقي فهمت تمام وبعدين يا سيدي ان شاء الله احنا مع بعض لغايه ما ما نرجع مرض القراءات وان شاء الله تبداوا معانا كمان العشره دي والعشره اللي بعدها والعشره اللي بعدها وكل الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى ربنا يبارك في عمرنا جميعا وربنا يحفظكم سبب إظهار النون الساكنة كما قلت سلفا أنه عند ملاقات أحد هذه الأحرف الستة التي تكلمنا عنها التي تخرج من الحلق بتبتعد تماما في مخرجها عن مخرج النون اللي هو من طرف اللسان نعم نعم رواية البلد الأول نعم طب ده بالنسبة للورش فيه نقل منامة طب ما فيش مشاكل ولكن انا في حاجة عايز اقولها لحضرتك احنا لما بنيجي بس في الاخر بس هنوضح الاختلافات دي كلها ابشري كل خير آه عند ملاقاة هذا احد هذه الاحرف لحرف النون الساكنة والتنوين آه نظهر اظهارا حلقيا كما قلنا لان ليس بينهما لا تقارب ولا تجانس آه فعشان كده ما بيحصلش ادغام ولا بيحصل بينهم إخفاء فعشان كده لما تعين الإخفاء وتعين آه الإدغام لازم علينا أن, أن نطبق الإظهار أهلا بكم نعم آه حقيقة الإظهار أن ننطق بالنون الساكنة أو التنوين نطقا واضحا صحيحا من غير ما غنة كاملة لأن في جسم النون غنة ولا نستطيع أن ننكر أو, أو, أو, أو, أو نحذف صفة الغنة وطبعا الكلام ده من غير ما تقف ولا تعمل سكت ولا أي شيء من هذا القبيل أنا عايز أقول لك أن مراتب الإظهار ثلاث مراتب عندك في مرتبة عليا بتظهر الإظهار في أعلى مرتبة بيكون في أعلى مرتبة خالص عند الهمزة والهاء ليه؟ لأنهم في أقصى الحلق ده الحنجرة كده في أقصى الحلق أه أه أه أه في الداخل خلاص أقصى الحلق نعم بعيدة جدا فالإظهار في أعلى مرتبة المرتبة الوسطى عند العين والحاء لأنها لأنهما يحتل مرتبة وسط الحلق المرتبة الدنيا أو المرتبة الأخيرة الصغرى عند الغين والخاء لأنها في أدنى الحلق أي أقربه من ناحية الفم وبكده نكون خلصنا الإظهار هل الإظهار فيه مشاكل اللي فاهم الإظهار يكتب خمسة اللي عنده مشكلة يكتب ست تفضل يا استاذ احمد تفضل بالنسبة لقول أختنا الكريمة مناما السؤال اللي طرحته مناما كما أن فيها نقل ففيها إظهار ما بعدها همزة مناما أنا ما عملتش هنا غنة ولا أنا قلتها مناما أعملها إزاي دي دي فيها غنة إزاي فيها أيضا إظهار الحكم الثاني هو الإدغام إخواننا اكتبوا أسئلتكم نعم اكتبوا أسئلتكم وأنا هرد عليها إن شاء الله تعالى على طول والثاني إدغام بستة أتت كما أن للإظهار ستة فالإدغام له ستة وكما جرت العادة هنعرف الإظهار الإدغام بشكل كامل الإدغام إخواننا هو إدخال الشيء في الشيء أدخلت أو أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته فيه والله ال... نعم نعم ولكن احنا بنتكلم على ال- ال- ال- ال- ال- الموضوع بوجه عام بشكل عام نعم موضوع بشكل عام فدارس القراءات الناس بقى اللي بتدرس قراءات لان مش كل انت دارس في واحده مش دارسه في واحد مش دارس معانا هنا تمام نعم نستكمل الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء أدغمت أو أدغمت اللجام في فم الفرس اصطلاحا أن أدخل حرف ساكن في حرف آخر متحرك أدخل حرفين واحد ساكن في المحرك بحيث يصيران حرفا واحدا بحيث يصيران حرفا واحدا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة مشددة عرفه الإمام ابن الجزري قوله النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشدد والحروف المختصة بهذه القاعدة حروف الإظهار جمعها الإمام رحمه الله تعالى بقوله والثاني إدغام بستة أتت أي أن الإدغام أتى بستة أحرف في يرملون عندهم قد ثبتت نعم جمعها الإمام في قوله يرملون يرملون يعني يسرعون نعم لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم ركز معايا عندنا إدغام اسمه إدغام بغنة وعندنا إدغام اسمه إدغام بغير غنة الإدغام الأول وهو الإدغام وهو الإدغام بغنة الإدغام بغنة له أربعة أحرف مجمعة في كلمة ينمو ينمو نعم وهي الياء والنون والميم والواو كما هو واضح لو وقع منهم حرف قبل أو بعد أسف بعد النون الساكنة أو التنوين يحصل الإدغام يحصل الإدغام وإذا حصل الإدغام حصل هنا بغنة والغنة قلنا صوت رقيق يخرج من الخيشوم سيبك من موضوع الغزالة زي ما قلنا تمام بمقدار حركتين والحركة هي مقدار قبض الإصبع وبسطه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا المفضل مقدار قبض الإصبع وبسطه نعم فيقول الإمام والثاني إدغام بغير غنة والثاني إدغام لستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إذا وقع حرف من كلمة ينمو بعد النون الساكنة بشرط أن تكون النون في آخر الكلمة الأولى والحرف في أول الكلمة الثانية نعم أو بعد التنوين ولا يكون التنوين إلا في كلمتين أو بعد النون الملحقة بالتنوين كنون التوكيد الخفيفة اللي في وليكون من الصاغرين أو لا نسفعن بالناصية لا نسفعن بالناصية تمام سنة بتكلم بقى على الموضع بتاع اللي فيه الإدغام اللي هو موضع ولا يكون من الصاغرين موضع بتاع صورة يوسف عليه السلام ولا يكون من الصاغرين يبقى هنا وجب الإدغام بمقدار حركتين غنة تخرج من الخيشوم وجب الإدغام مع الغنة إلا في موضعين بالنسبة لرواية حفص عن عاصم وأنا أتكلم هنا على حفص عن عاصم موضعين سورة ياسين وسورة نون بعض القراء يقول ياسين والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم نون والقلم نعم الحكم فيهما الإظهار على خلاف ما تكلمنا فيه من القاعدة أما إذا وقع حرف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة وقع حرف الإظهار بعد النون الساكنة أو التنوين في كلمة واحدة وجب الإظهار قولا واحدا لا تدغم أبدا فيها خد بالك الإمام قال إيه لكنها قسمان عندك الإدغام ده قسمين قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم حروفه ينمو كلمة ينمو بغنة مقدار حركتين غنة بتقصد تأسيس بيخرج من الخيشوم إلى آخره إلا إذا كان بكلمة فلا أي حدثت حاضر حاضر أنا لما أرجع الإجابة على سؤالي يبقى برجعه لآخر الجلسة أو أو بجاوب بس لما بفرغ من النقطة دي عشان بس الأفكار بس ما تنقطعش بارك الله فيكم. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا عندنا آآ آآ قلنا الإدغام لا يأتي الإدغام بغنة لا يأتي إلا في كلمتين فلا يأتي في كلمة واحدة طب لو اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة ما كذا كان الوضع أو ماذا كان الحكم الحكم هو الإظهار الصريح من غير ما غنة ولو ولو بسيطة في الحرف المظهر فيه ولكن الغنة الثابتة هي غنة الحرف الأصلي لا حرف النون أو الميم اللي هي في أصلي أو في جسم تركيبي الحرف أقول يسمى إظهارا مطلقا طبعا لعدم تقيده بحلقية أو شفوية أو, أو, أو, أو, أو أي شيء وقع النون الساكنة وقعت النون الساكنة يليها نعم وقعت النون الساكنة يليها حرف من حروف ينمو في أربعة مواضع في القرآن واحد في سورة الملك في كلمة الدنيا واحد في سورة الصف في كلمة بنيان نون ساكنة وبعدها ياء نعم صنوان قنوان دنيا بنيان صنوان قنوان الإمام قال إيه إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا طبعا لم يظهر أو لم يتكلم على كل الكلمات التي فيها التي فيها الإدغام نعم والثاني إدغام بغير غنة ولكن قبل أن أنتقل للإدغام بغير غنة لابد وأن أقول على سبب الإظهار في ياسين لما قلت ياسين والقرآن الحكيم هاجي في الكلام يا أخ محمد ياسين سبب الإظهار فيها مراعاة لانفصال حكمي حصل هنا انفصال حكمي لأن النون فيهما في ياسين والقرآن الحكيم وأن اتصلت بما بعدها لفظا في حالة الوصل فهي منفصلة حكما منفصلة حكما وذلك لأن كل من ياسين وسورة نون اسم للسورة التي بدأت بها والنون فيهما حرف هجاء لا حرف مبنى وما كان كذلك حق الفصل عما بعده عما بعده فيظهر في الوصل كظهوره في الوقف والسبب الرئيسي أو السبب العمدة في هذا الأمر أنه جرت الرواية هكذا وهكذا استقرأناها وتلقيناها وتعلمناها وهذا وهذه كانت وهذا كانت من أساليب التلقي في البدء فليست السنة فينا كالبدع أقول وأما تاصين ميم تاصين ميم التي في أول الشعراء وفي القصص فرواية حفص فيها إدغام النون في الميم طاسين ميم نعم وكان حقها الإظهار لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة وقد قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى جميعا وجه الإدغام في طاسين ميم هو مراعاة للاتصال اللفظي ليتأتى معه التخفيف بالإدغام طاسيم ميم أدغموه عشان إظهار لفظي عشان ال- ال- ال- الاتصال لفظي نعم عدم صحة الوقف عليها عشان ما ينفعش ان انا اقول طاسين وبعدين اقول ميم ها. نعم لانها جزء من الكلمة والوقف لا يكون إلا على تمام الكلمة والعبرة في ذلك كله بالرواية فلو قال لك أحد مشايخك آه، ربنا يحفظهم جميعا أنا عاجز عن التفسير هو قال لك أنا عاجز عن التفسير, التفسير النظري لمسألة من المسائل ولكن جرت ولكن جرت الرواية بهذه الكيفية فكان ردا مقنعا وردا نظريا مطبقا طالما قال لك جرت الرواية ده رد أفحم رد يسكت تمام نعم طاسيم ميم التي في أول الشعر والتي في أول القصص فيها إد- فيها وجهين إدغام النون في الميم وفيها الإظهار بعض أهل العلم تعللوا قال كان حقها الإظهار المفروض إن هي كانت تظهر أقول طا سين ميم طا سين ميم يقولها كده لاجتماع النون والميم في كلمة واحدة وما ينفعش الإدغام ي- يجتمعوا في كلمة واحدة لأن هي- أنت إحنا بنقول عليها كده أهو طاسين ميم كده احنا ما بنقولهاش كده ما نتلفظش بيها كده احنا نتلفظ بيها بالشكل اللي انا كاتبه ده طاسين ميم النون بتاعت سين بتلتقي مع الميم أول حرف في كلمة ميم الحرف اللفظي فحصل إدغام الناس اللي قالت بالإدغام قال لك عشان مراعاة الاتصال اللفظي لأنهم في كلمة واحدة ولا يجوز الفصل بينهما لأنها كلمة واحدة وما ينفعش أن نفصل بين بعض الكلمة تمام فتع- فتعين هنا الاتيان بالإظهار فلذلك لازم ال- الاتيان بالإدغام نعم نجيب أمثلة على الإدغام بغنة الإدغام بغنة موجود عندنا في حرف الياء في كلمتين طبعا ومن يطع الله موجود عندنا مع التنوين وجوه يومئذ مع الياء تنوين وبعد حرف الياء وجوه يومئذ هو احنا مش لسه شرحناها يا اخوانا حاضر حاضر حاضر نقولها كمان مرة حاضر دي قلنا ما اسمهاش نون ما اسمهاش تنوين لأن التنوين لا يلحق إلا الاسم ولا يلحق الأفعال أبدا ما يلحقش الأفعال أبدا ولكنها رسمت هكذا هذه النون الموجودة في لا نسف عنه وفي ولا يكونا هذه نون توكيد خفيفة نون توكيد خفيفة وليست تنوين نون توكيد خفيفة ولكنها رسمت بهذه الآلية ولكنها تعامل على أنها نون نون توكيد خفيفة فلا فليس هناك تنوين في أفعال ولا في حروف و- وليس هناك آه، خرقا أبدا لهذه القاعدة ولا هناك شواذا في كتاب الله عز وجل لهذه القاعدة أبدا النون النون في النون في الإدغام بغنة لن ندخلها أبدا ما داموا فيها تنوين مع النون أمشاج نبتليه الميم من ماء دافق من ماء دافق نون مع الميم صحفا مطهرة تنوين مع الميم من وال النون مع الواو ووالد وما ولد التنوين مع الواو أما الإدغام بغير غنة عندنا الإدغام بغير غنة فله حرفين قال الإمام والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن له حرفان هما اللام والراء إذا وقع حرف منهما بعد النون الساكنة من كلمتين أو بعد التنوين ولا يكون إلا في كلمتين وجب الإدغام إدغام مفهوش خالص في كلمة واحدة خلاص ليس فيه من كلمة واحدة أبدا نعم إلا في موضع من مراق الذي في الذي في سورة القيامة لما فيه من وجوب السكت المانع من الإدغام تسكت هتقولي طب أنا لو لو ما التزمتش السكت إذا وصلت لا تدغم لأنك خالفت القاعدة وخالفت ال- الاجتماع فانتبه على هذا الملحظ بارك الله فيك وجود وجوب السكت أو وجود السكت المانع للإدغام نعم وقيل من راق من راق مش من راق لا مع اللام الإدغام بيأتي نون ساكنة بعدها لام ألن تقول الإنس والجن على الله كذبا مع الراء من رسول مع التنوين ما للبدا نعم في عيشة راضية نعم طيب طيب إن شاء الله تعالى أفصل موضوع الإدغام الناقص والإدغام الكامل في الجلسة المقبلة وذلك لأن كالعادة تفلت بساط الوقت وتفلت بساط الوقت من تحت أقدامنا ف سبحان الله يعني وقت درس شيخنا الشيخ ابن تيمية أسأل الله أن ينفع به بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا رفع الله قدركم حباكم من فضله آمين عزكم الله يدكم الله أواكم الله نصركم الله إني أخوفكم الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمته